أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يقول ربي وأحق القول قول ربي إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه ربه الأعلى ولسوف يرضى إن علينا للهدى اللي عايز يمشي في طريق الهداية أبواب الهداية بتتفتح لك يا باغي الخير أقبل وإن لنا للآخرة والأولى اللي عايز صلاح الدنيا والآخرة سعادة الدنيا والآخرة رمضان بيعرض عليك الفرصة فاوعى تضيعها رمضان شهر العتق من النيران كما روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة وفي حديث في المسند أيضا حسنه الألباني بين إمتى بيحصل العتق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل عند كل فطر العتق إمتى؟ مع لحظة الإفطار عرفت ليه لازم تفرح للصائم فرحتان فرحة عند فطره يا سلام لو الفرحة تبقى إني أنا وإنت أعتقنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ربنا قال بعد ما قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى راح قايل فأنظرتكم نارا تلظى المفسرين قالوا إيه قالوا من ها هنا تكون الهداية واخدين بالكم بيقول إن علينا للهدى إن ربنا هيبين لنا الطريق الخير من الشر وإن لنا للآخرة والأولى والبداية والنهاية عنده البداية هو الأول فليس قبله شيء هو الآخر فليس بعده شيء بعدها قال فأنذرتكم نارا تلظى قالوا اللي هيسير في طريق الهداية الهداية معلقة بأن يعرف أن هناك جنة ونار امتى تهتدي لما تبقى النار نصب عينك فأنذرتكم نارا تلظى عشان تهتدي لازم تعرف ان في نار تتوهج وتتلظى عشان كده عايز النهاردة عشان احس انا وانت يعني ايه عتق فيجي رمضان فمن اول يوم نبذل قصارى الجهد علشان نبلغ الثمرة دي محتاج في الاول اعرف نفسي واعرفك يعني ايه نار يقول الله جل وعلا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم كأنهم شايفينها أيوة حيشوفوها سيشاهدها الجميع ستؤتى على مرأى ومسمع من جميع الخلائق جهنم سجن جهنم يكب الناس فيها على وجوههم ربنا يقول إنها عليهم مؤصدة تتقفل عليهم في عمد ممددة مسلسلين سجن من دخله وكتب عليه الخلود لا يخرج منها شوفوا يبقى عامل ازاي متسلسل إنها عليهم مؤصدة مقفولة عليهم في عمد ممددة السلاسل في ايديهم وفي اعناقهم ويشدوا منها في نار جهنم السجان ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أهل النار يحاول الواحد منهم أن يهرب منها فتبوء كل المحاولات بالفشل وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون تخيل معي المشهد الناس واقفة في الحش ويؤتى بجهنم ويراها كل أحد فإذا اطلعت جهنم على أهلها صعد لها صوت ترتعد له الفرائص من شدته يقول الله وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا أول ما يقع في جهنم يقول وا ثبورا يا ويلي يا حسرتي يا ندمي دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا متخيل جهنم يؤتى بها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم كيف سيكون حالي وحالك إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كان قدامك فرص كتير عدى عليك رمضان ورمضان ورمضان وأتتك مواسم المغفرة ومواسم الرحمة فرطت فيها ليه يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد جهنم بتغير بس بتغير ربنا كأن لسان حالها لما يوضع فيها أهلها لأنتقمن اليوم ممن خلقته يا رب وعبد سواك لأنتقمن اليوم ممن أكل رزقك وعصاك لأنتقمن اليوم ممن أسبغت عليه نعمك فنساك فتزفر زفير شديد تصيح بأعلى صوتها مرة ثم الثانية ثم الثالثة فإذا كانت الأولى ارتعد كل أحد فإذا كانت الثانية جثى الناس على ركبهم وترى كل أمة جاثية فإذا كانت الثالثة تساقط الخلائق على وجوههم وكبوا في نارها فترى الناس يومئذ ولسان الحال مع اعتذاري هعتذر بيه هودي وشي منه فين ماذا أقول لربي ماذا يكون مقالي هذه النار محرقة هائلة دركات بعضها فوق بعض اتصوروا أهل النار تعرفوا شكلهم هيبقى عامل ازاي أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والحديث في صحيح مسلم يقول ضرس ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل جبل أحد طب جسمه وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام بص جلده هيبقى عامل قد ايه جلده من ضخامته لو مشيت من أوله لآخره تمشي ثلاثة أيام عشان تجيب من أوله لآخره شفتوا شكله هيبقى عامل ازاي أهل النار ضرس الواحد منهم قد الجبل وجسمه بيتمدد لدرجة ان جلده ضخامته توصل ان انت تمشي فيه ثلاثة ايام وشوف بقى يوم القيامة يقول الله لآدم يا آدم أخرج بعث النار طلع أهل النار من ذريتك يطلع قد ايه 999 من الألف 999 من الألف واحد في الألف اللي هينجو من الخلائق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ورغم دول يعني دول هيطلعوا قد ايه بقى مليار المليار المليار ال- ال- الارقام اللي احنا ما نعرفهاش وهيبقى جسمه عامل ازاي والنار تقول هل من مزيد يا حرها شديد قعرها بعيد لو القيت حجر من فوهة النار يصل الى قعرها في سبعين سنة انت عارف الجاذبية والنظام ده انه الحاجة اللي ترميها تنزل بسرعة مش كده شوف بقى لما تيجي من فوهة جهنم ترمي حاجة توصل في قعرها بعد قد ايه بعد سبعين سنة فيها جبال من نار فيها أنهار من قيح وصديد فيها حيات أمثال أعناق الإبل الحية ضخامتها تبقى عاملة زي كده فيها عقارب كأمثال البغال يسري سمها في أجسام أهل النار أهل النار لو واحد منهم النبي قال كده في الحديث حديث رواه البزار صحابه الألباني بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مجلس في المسجد مع الصحابة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد مئة ألف مئة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس خد نفس بس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه يا نهار تصور المشهد وكأن الله يقول يا ملائكتي خذوا هذا فألقوه في الجحيم من عذابي أذيقوه فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني مش ربنا قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما كانش بيعظم أمري يدخل عليه رمضان تدخل عليه مواسم الطاعة وهو شارد سرحان ولا هو هنا اللي بيعظم أمر ربنا يبقى خايف يضيع منه الموسم من غير الجايزة خايف يبقى صيامه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش خايف ان قيامه رب قائم ليس من قيامه إلا طول السهر عايز يبلغ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما كانش بيعظمني ما كانش يعرف يعني إيه الله العظيم عشان كده يؤخذ ويلقى في النار خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم أصل الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم المفسرين بيقولوا كلام صعب قوي في تفسير الآيات دي بيقولوا إيه يبتدره سبعون ألف يعني من الزبانية خزنة النار سبعين ألف فيسوقونه سحبا يتجاب من أرض المحشر على وشه ويدفعونه إلى وسط الجحيم ويجوا عند نص النار من فوق ويرمونه فيها فيأتيه ملك من ملائكة النار فيضربه بمقمعة من حديد فتفتح دماغه فيصب فوق رأسه من الحميم فينزل في بطنه فيسلت ما في بطنه من أمعاؤه أمعاؤه تتهري قال الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم يبتدي يستغيث وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وشه لحم الوجه يتساقط بئس الشراب وساءت مرتفقا ذق إنك أنت العزيز الكريم مش كنت متعزز مش كنت شايف نفسك مش كان مش همك مش كان مش فارق معاك رمضان من غيره صلاة من غيرها مش كنت ماشي على مزاجك يتقلك اتق الله مش فارقة معاك ذق إنك أنت العزيز الكريم دلوقتي هتبقى العزيز بجد دلوقتي هتبقى الكريم بجد العزة والكرم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم اتصورتوا يعني إيه نار عرفتوا يعني إيه نار اشتغل بقى في العتق لما تسمع الكلام ده وتبتدي تتصوره في خيالك وتقول يا نهار شوفوا النار النار دي اللي في الدنيا اللي أنا قلت عليها أفران الحديد والصلب اللي هي أشد نار في الدنيا جزء من سبعين جزء من نار جهنم ده أنت لو عود كبريت أمال بقى الحال لو نار بالشكل ده تعمل فيك إيه لا خلونا نشتغل في العتق قدامنا فرصة ثمينة ما تضيعش اوعى تضيع فرصة العتق السنة دي من النار لازم السنة دي رمضان يبقى مختلف في حياتك صحيح الزمن تلاهي والناس ولا فارق معاها رمضان من غيره اللي لسه راجع من المصيف واللي دلوقتي مشغول بلبس المدارس وهيعمل ايه ودخلت شتاء ودخلت كذا ومش عارف يعمل ايه ويسوي ايه والناس في التلاهي خالص اسمع ناس لسه راجعين من مصايفهم بيقول مش عايزين رمضان معلش انا ما عملتش حاجه انا ما اشتغلتش انا مضيع الدنيا بعدين تيجي تقول لي رمضان لا مش عايزين رمضان الناس كلها تبقى تهفو نفسها لرمضان يا رب السنة كلها رمضان وفي ناس والله مش عايزة رمضان في أحاديث كده إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إن رمضان نقمة للفاجر الفاجر مش عايزه مش طايقه اه ما فيش بقى السنة دي كذا ولا كذا اهو رجعنا من المصرف بدري ولسه السنة الجاية واللي بعديها هنعمل ايه ناس مش عايزة رمضان في كده ناس ما بتفكرش خالص في موضوع الآخرة فخلونا نركز احنا ونعرف سكتنا هنوصل ازاي للعتق من النار انا هتكلم كلام عملي انت علشان تبلغ العتق من النار رقم واحد اكتب معايا بقى وركز معايا علشان بجد كلنا هنركز السنة دي على الثمرة دي دعوتك في كل فطر يا رب يكون اليوم ده يوم عتق من النار يا رب أعتق رقبتي ورقاب إخواني وأحبابي من النار دعوتك اللي هتلهج بيها ليل نهار في سجودك في الصحر عند كل فطر في كل مواطن الإجابة يا رب أعتق رقبتي من النار أنا عارف أن أنا بعيد وشارد لكن خايف أضيع أكتر ما أنا ضايع فيا رب الفرصة دي يا رب أنا هركز فيها انا ان شاء الله هاحسن الظن بك يا رب ان انت هتاخد بايديا السنه دي وهتغير 180 درجه وهبقى شخص تاني بس يا رب اكتبني من الفائزين بجائزه العتق من النار اتفقنا اوعى تبقى بعيد اوعى في رمضان يبقى الجزاء مر بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه احنا مش ناقصين بعاد احنا شردين وتايهين مش ناقصين بعاد يا رب يا رب اعتق رقبتي ورقاب اخواني من النار عايزين ناخد الوصفة العملية اللي بيها ننال ثمرة العتق انا مش بقول لك الكلام ده عن النار علشان تنفر ولا تخاف الخوف اللي يخليك تيأس من حياتك لا انا عايزك تخاف الخوف اللي يخليك تشتغل لربنا انت لما تعرف الحقيقة انا ما ذكرتلكش ولا كلمة من الكلام اللي احنا قلناه ده الا وعليه دليل فلما تعرف ان هي دي النار اللي احنا لازم نتقيها فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز تبتدي يبقى عندك الدافع عندك الحاجة اللي تخليك كل ما تتكاسل او كل ما تحس ان انت مش قادر تاخد الخطوة لربنا في حاجة بتخليك تتحرك له بتزجرك وبتحثك ما ينفعش تعيش كده لازم تصحح حياتك لازم تغير من حياتك قدامك فرصة ما تضيعهاش رمضان السنة دي ما يضيعش طيب هنعمل ايه اول حاجة عشان تنال الثمرة ثمرة العتق إصلاح وظائف رمضان الأساسية اللي هي الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر وأعمال البر عامة سواء كان من تفطير صائمين أو من إحسان إلى فقراء ومساكين وأرامل و و و من أعمال البر عايز نصلح الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ليها صيام قيام شهود ليلة القدر التلاتة اللي يظبطهم غفر له ما تقدم من ذنبه يلي خايف من ذنوبك يلي حاسس انك بعيد قوي عن ربنا يلي بتقول مفيش فايدة الكلام ده انا سمعته مليون مرة انا بيعدي عليا رمضان وبرضه هقع في مخالفات وذنوب بالله صححها السنة دي ربنا عهد ربنا وانت قاعد دلوقتي ان السنة دي تصوم صيام صادق صيام عبد خالص لوجه الله الكريم أنا وقف لله أنا بتاع ربنا ربنا عايزنا نصوم دلوقتي يبقى صيام مش أكل وشرب وشهوة وبس لا هبتدي أضبط نفسي أنا عارف أن أنا بتكلم كتير وبقول كلام فارغ كتير وممكن يوديني في داهية أضبط لساني أنا عارف أن أنا عينيا زايغة و... وأنا عارف أحوالي وشباب بقى وأنت فاهم لا لا لا أضبط السنة دي عشان العتق أنا برضو مش زي ما أنت فاهم أنا غلبان على قد في سكة ربنا معلش 30 يوم بس اشتغلهم صح لربنا وهتتغير والله لو صادق في طلب رضا ربك خالص لوجه الله قائم ابتدي اللي لسه في أول الطريق يلا صلي ورا واحد بيقرأ كل يوم بجزء وبيختم القرآن في الشهر انت زايد عن كده يبقى بقى تصلي في أول الليل وتيجي بالليل تتهجد واحد بقى بيصلي بجزء اتنين بيتهجد له كما رب ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه يبقى عندك تراويح وتهجد انت السنة دي هيبقى ليك حال كده مع ربنا فهتبتدي تظبط لك ركعتين بينك وبين ربنا بتوعك انت عشان تعرف تفضفض فيهم وعايزك بقى في السحر كده تناجي ربك وتطلع كل مشاكلك دلوقتي زمن الرحمة دلوقتي مصفدة الشياطين دلوقتي يا باغي الخير أقبل الدنيا كلها متفتحة لك يلا بقى الحق دعوة يمكن يتختم لك بدعوة طيبة ولا يختم لك بعمل صالح وتبقى فزت في الامتحان ونجحت وجبت تقدير كمان هو ده عايزين دعاء كثير أقل حاجة نص ساعة دعاء تقسمهم يعني خمس دقايق كده وعشر دقايق كده بس كل يوم كده نص ساعة دعاء بينك وبين ربنا بعد كل صلاة خمس دقايق شغال وعند السحر خمس دقايق كمان جبنا النص ساعة اهو بس يبقى دعاء كثير ليه؟ أصل الدعاء ده بيعرفني بربنا ربنا قال وإذا سألك عبادي عني مين أنت يا رب؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي اللي عايز يعرف ربنا يرفع ايديه ويدعي يعرف ربنا هو مين عايزين نعرف ربنا تمام يبقى دعاء قرآن آه ده كلام حبيبك وربك وسيدك ومولاك كلامه فبيكلمك والله والآية دي بتكلمك بس انت بتفهمها غلط يا أيها الذين مش عارف ايه مش فاهم انت بتقلب خليها في حتة تانية لا لا انت ده انت ده اسمع الآية وحسها بقلبك وحس ان الكلام ده ليك آه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني الصيام يا رب يوصلني ان انا ابقى من عبادك اللي بيتقوا المعاصي والافات والعيوب اللي فيهم وبيعملوا حاجز بينهم وبين الكلام ده اه الصيام بيعمل الكلام ده يا رب اه عايزين نصوم صح بقى الايه بتوصل رساله اشتغل افهم بقى ويحصل بيني وبين ربنا صله كده عن طريق ليه عن طريق المناجاه دي اللي بينك وبين ربنا مع قرايتك للقران جميل صيام قيام ذكر دعاء ما تبقاش بتاع نفسك عايزين دعوة عايزين شريط يتفرق ومطوية وعايزين تفطر صايم وعايزين تروح تفطر مع غلبان ابن عمر ما كانش بيفطر إلا مع الغلابة وارد في مناجاة سيدنا موسى لله وسيدنا داود قال أين أبغيك يا رب قال عند المنكسرة قلوبهم فابن عمر كان بيقول ربنا عند المنكسرة قلوبهم فأنا أروح أقعد مع واحد غلبان وافطر معاه عشان تنزل عليا شوية رحمة عايزك تتعلم ازاي تتاجر مع ربنا في رمضان اول حاجة عشان ننال العتق اصلح وظائف رمضان الاساسية تعال بقى اقول لك على حاجات النبي قال اللي يعملها يحرم على النار يعني يعتق من النار عشان نركز فيها كمان اتنين عامل ربنا بمنتهى الصدق والاخلاص النبي بيقول صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري لن يوافى عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار لا إله إلا الله بقى من قلبك وعلى لسانك ولا تبتغي بها إلا وجه الله لا إله إلا الله ذكرك الدائم في رمضان لا إله إلا الله تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان بيقول ايه ما عندناش احاديث بتقول ان النبي كان في الطواف بيقول اكتر لما بيختم ما بين الركن وما بين الحجر ربنا اتانا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في ايه تاني بيتقال ما بيتقالش بقى اثناء المشي مشوار حاجه لكن كان هو بيعمل ايه يومها قال قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله يوم حجه الوداع فكان اكتر حاله في النسك في العباده أثناء الحج وانت كمان كده لا إله إلا الله فعايزين لا إله إلا الله تبقى شغالة على لسانك في زمان رمضان نهار وليل تمام بين الركعات لا إله إلا الله انت قبل المغرب بشوية وانت بتدعي كده تروح مقابليها ذاكر ربنا شوية لا إله إلا الله ويا سلام بقى لو قلتها بالصيغة اللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيقولها 100 مرة بيحصل خمس جوائز 100 حسنة تمحى عنه 100 خطيئة بيبقى في حرز من الشيطان اديني دي بقى علشان هي جاياني معايا في العتق وكانت عدل عشر رقاب يعني كأنه بيعتق عشر رقاب وبيقول دول في سبيل الله مش واخد بالك انه ان هو بيعتق وانت كمان تتعتق فاهمني انت بتقول له ايه يا رب انت اخبرت على لسان نبيك ان اللي يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللي يقولها يا رب 100 مره ان دي كأن الواحد تصدق بعشر عبيد اعتقهم في سبيل الله ما قالش خطوا بالكم ما قالش كانت كصدقة بكذا ما قالش قال كانت كعتق عشر رقاب دول بيتعتقوا يا رب يبقوا قربان عشان تعتق رقبتي أنا من النار فهمت دي ولا ما فهمتهاش يبقى كل ما تقولها قولها 100 مرة وإيه وين والنية دي إنها تكون سبب في إنها تكون شافع ليك في إنك تكتب النهاردة من العتقاء الجايزة الخامسة قال ايه ولم يأتي أحد ما فيش حد بمثل ما جاء إلا رجل زاد ياه طب واللي أرى النهاردة قرآن قد كده النبي قال كده لم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل زاد في لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بس بالشرط ده يبتغي بها وجه الله تبقى أحلى كلمة على لسانك لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ما فيش حد يا رب هحبه أكتر منك وما فيش حد يا رب أذلله وأخضع له إلا أنت يا رب ما فيش حد أخضع له سواك هو ده أنا بعبد ربي لا إله غيره ولا رب لي سواه جميل آدي تاني حاجة تالت حاجة عايز تبلغ العتق اشتغل في دي بس دي عايزة مش رمضان بس عايزة معاه عشر أيام كمان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني قال من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبناءة من النفاق رمضان هتضيع لي فيه إن شاء الله حضرتك تكبيرة الإحرام ده رمضان ما ينفعش في رمضان الشغل بتاعنا ده التعبان ده ما ينفعش في رمضان ال 30 يوم 30 يوم ال 150 صلاة في الصفوف الأولى وتكبيرة الإحرام هيبقى لي 10 أيام ال 10 أيام دول يعني جاهد معايا في الثلاث أيام بتوع العيد تظبط نفسك فيهم وبعد كده ربنا هيسترها إن شاء الله هم الثلاث أيام بس جيب فيهم إن شاء الله تكبيرة الإحرام وبعد كده الأمور هتبقى سهلت 40 يوم يكتب لك براءة من النفاق وبراءة من النار واحنا ما نأمنش في الزمن ده بالذات ان حد مننا يكون مكتوب عند ربنا منافق زمن تردد وتذبذب صح وربنا قال فهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما شفتش حد ما تستكاليش من الشكوى دي يا شيخ يوم فوق ويوم تحت يا شيخ أيام ببقى مركز وكويس بحضر دروس وبسمع قرآن وبقرأ قرآن وبصلي وبحافظ على القيام والصيام وشغال وأيام لو شفتني تقول علي أفجر خلق الله أعمل إيه بقى في التردد ده أهو براءة أنت متهم على ذمة هذه القضية حتى تثبت البراءة تمام أدي ثالث حاجة رابع حاجة دي سهلة بس يتأكد عليهم قوي إنك تحافظ قوي على العصر والفجر احنا لسه قايلين دلوقتي تكبيره الاحرام وايه تيجي من الاول و... طب هتحافظ عليها عايز سنتها سنه الفجر النبي قال فيها اللي ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها حلو كده اتنين سنة العصر النبي قال فيها رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا تنزل عليك الرحمة تشتغل ادي كده لو حافظت على السنة و... وانت بقى متوضأ كده على الأذان أو قبل الأذان وتروح تشهد الصلاة من الصف الأول وتكبيرة الإحرام لو عملت كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال لن يلج النار عمرك ما تخش النار عمرك ما تمسك لفيح النار ايه لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر يعني حافظ على الصلاتين دول بالذات حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى العلماء قالوا الفجر والعصر وكان الصحيح انها العصر بس بعض العلماء قالوا انها الفجر فيبقى جميل قوي المعنى ده خامس حاجة علشان برضو تبقى عملت سبب من أسباب العتق احنا لسه قايلين سنة العصر كام أربعة اعمل دي بقى وتبقى عملت سبب عظيم جدا برضو قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا خفاف بقول هو الله واحد يا عم ما تخافش إن أعطناك الكوثر والنصر خلاص شغالين أخف ما يكون وثلاث تسبيحات مفيش أحسن من كده ديسكاونت بس يبقى احنا شغالين أربعة وأربعة قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ماشي كده خد حاجة كمان في الروشت زمن رمضان ده زمن الدعاء والصلاة بقى خلف إمام والراجل يدعي في الوتر أو تيجي بقى الآيات وتحس بقى أن قلبك بدأ يرتعش لها وبدأت تستجيب أهو وبدأ قلبك يئن وبدأ قلبك يبكي قبل عينيك ده زمن البكاء من خشية الله والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني قال لا يلج النار برضه عمره ما يخش النار يعتق من النار مين رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع هو اللبن ينفع تحطه تاني في ضرع الناقة مثلا أو الماعز أو كده ما ينفعش تطلعه تاني عمره ما يحصل كده هو بقى النبي بيقول كده عمرك ما تمسك النار أبدا لو بكيت مرة من خشية الله بس أنا عايز أعلمك الحتة دي ما فوتهاش لحسن تفهمها غلط تقعد تعصر لي في عينيك وبتاع وبعدين في الآخر خالص تقول لي الحمد لله لا يلج النار لا يا حاج الموضوع ما يمشيش كده المسألة اللي هو ال... إن أنت تسيب نفسك كده وتقعد تتذكر ذنوبك وأحوالك وتبقى مركز تماما في اللي بيقرأ يقرأ عليك وفاصل عن الناس كلها ولا انت بقى مهم الراجل اللي جنبك بيعيط ولا الامام بيعيط ليه فتعيط على عياطه ولا الموضوع ماشي ازاي لا لا لا ولا تفتكر الغالية فتقعد تعيط عليها القصة دي كلها ما تنفعش لا تبقى واقف الآية تيجي تبتدي تحركك وتحس ان انت الآية دي بتكلمك والمعنى ده انت احوج الناس ليه وانت خايف قوي لحسن يبغتك الموت وانت لسه ما صححتش حالك ومسارك مع ربنا فتبتدي تنكسر وتخضع وتخشع لله لغاية ما القلب ينكسر كسرة تلاقي عينيك جت القلب لو كسر خلاص فاهمين ما جاتش اول يوم مش مشكلة ان شاء الله تبقى لغاية يوم 29-30 بس المهم ان انت يعني ما بتخدعش نفسك عشان يبقى بكاء خالص لله سبحانه وتعالى طيب سبعة امشي خطوات لله يعني ايه يعني انا هخرج النهاردة اخد شنط رمضان وهتعب قوي واخد عربيتي ولا واخد نفسي من هنا لهنا وهشيلهم على كتافي واروح اوصلهم لغايه غلابه وفقراء كل خطوه هخطوها في سبيل الله انا هشتغل في اي مجال من مجالات الدعوه علشان خاطر نوصل كلمه الخير للناس انا هخرج في سبيل الله هروح عند واحدة اعرفها ارملة وظروفها صعبة جدا هروح لها ان شاء الله لو كانت بعيدة عني بقد ايه هروح لها ساعة ساعتين لغاية ما اوصل لها الخير انا هفتح في باب من ابواب الخير في سبيل الله اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من اغبرت قدماه في سبيل الله ايوه كده انا عايز عرق الخدمة ده بيتقال عليه عرق الخدمة أنا عرق خدمة ربنا عايزك تعرق عرق الخدمة ماشي وتبقى توصل للمعنى ده عفر وجهي بالتراب مش كل واحد يجيب لي شوية تراب يعملهم كده لا المعنى ان انت يعني ايه تبذل قصارى جهدك يعني وما يهمكش نفسك ان شاء الله ايه بس المهم نوصل لايه الهدف ده من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار يبقى تعتق من النار لو خطيت الخطوة لله سبحانه وتعالى هيعدي علينا في رمضان أربع جمع كويس بكرة جمعة اهو فيبقى معايا الحديث ده حديث اللي هم قالوا عليه أفضل حديث في فضائل الأعمال في كل أحاديث النبي إيه بقى قال صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل اغتسل من الجمعة وبكر وابتكر وتروح بدري للجمعة قبلها بساعة بساعتين ومشى ولم يركب وتروح الا بقى إذا كنت رايح مكان بعيد قوي اركن العربيه بعيد وتمشى شويه عشان تبقى ماشي هو لم يركن ودنا من الامام وتقرب من الامام واستمع وانصت ولم يلغو كانت له بكل خطوه يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنه اجر صيامها وقيامها الحديث في المسند صحيح ابن حبان صححه الالباني واخد بالك انت يعني من هنا لغايه المسجد عندك 100 خطوه 200 ألف الله أكبر يكتب لك ألف سنة صيام وقيام عايز ايه تاني حلو الشغل ده اشتغل بقى أنا قاعد بشغلك على آخر ما يكون اهو طيب تعمل حاجة بص أنا لا ليا في القصة اللي أنت قاعد بتحكي فيها من الصبح دي ولا بتاع أنا لا هعرف أصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعد أنا عندي شغل ومش هعرف أعملهم طيب ولا هعرف اجيب بتوع العصر اللي انت قاعد بتقول عليهم دول برضه هيبقى زانق معايا الوقت يا دوبك كويس ان احنا نصلي العصر في وقته ماشي وهنصوم زي ما هنصوم وهنقوم زي ما هنقوم ما تقفلهاش في وشي ماشي هنوصل لغايه فين مع بعض يعني طب ايه رايك في دي تبسمك في وجه اخيك وتكون كده جدع وسهل وسمح في معامله الناس حلوه دي تمشي دي قال صلى الله عليه وسلم من كان هينا قريبا حرمه الله على النار المعامله سمحه الابتسامه في الوش لا في ضجر ولا اسلوب فظ ولا غلظه ولا كده ولا اي حاجه بعامل الناس بمنتهى اللين بالذات بقى يتاكد الامر ده تجاه الاهل والدك ووالدتك مراتك طبعا سهلا قريبا يعني تقول لك هات خدي من غير ما تفتح بقك علشان خاطر حرمه الله على النار وهي من الناحيه الثانيه برضه تبقى المسائل ماشيه يعني من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار اللي هي ايه يا جماعة حسن الخلق حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم مش في واحد هيقطع نفسه في الصيام في ناس بتعمل كده بتصلي من العشاء لغاية الفجر أنا أعرف ناس بالشكل ده في ناس بتقرأ عشر تجزاء كل يوم وفي ناس بتختم القرآن في رمضان عشرين ختمة احنا مش بتوع الشغل ده يا حاج احنا بتوع من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار حلوه دي امسك فيها بقى كل شويه افتح كده وابتسم لقدام الناس كلها بتعمل كده ليه كان كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار طيب يبقى حسن الخلق تاسع حاجه الكلام ده بقى ليه للاهالي للي عنده بقى اولاد وبنات والكلام ده الرساله دي ليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بالذات للي عنده بنات او اخوات وبيعولهم بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار سبب في أنه يعتق من النار طيب في حديث الصحابة رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له واثنتين قال واثنتين وصلنا لغاية اثنين لو عنده أختين لو عنده بنتين وكرم ربك لا حد له يمكن كمان لو ليك أخت أو ليك بنت فأحسنت إليها وربطها على حلال وحرام وعلى إنها تراعي نظر ربنا وعلى إنها تتقي الله في أحوالها كن له حجابا وسترا من النار حلو الكلام ده كده خدنا كام حاجة تسع حاجات تعال بقى في الحاجات الخفيفة برضو الأذكار اللي لو قلتها تحرم على النار عشر حاجة ايه رأيك أول حاجة خدنا بتاعت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره خدوا بالكم عشان هناخد العملي من كلام النبي أكبره أدي الله أكبر وأحمده الحمد لله وأسبح سبحان الله وأهلل لا إله إلا الله حتى تطلع الشمس يعني اللي هي قعدت إيه قعدة الشروق تقعد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر بعد ما تقول أذكار الصباح بيقول النبي أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل يبقى اللي هيقعد قعدة الشروق يصلي الفجر ويقعد لغاية الشروق ويقول الأذكار دي يبقى ليه الثواب العظيم ده في بقى قال لي بعدها ومن بعد العصر قعدة تانية من بعد العصر للي ظروفه تسمح له يعني انه يقعد من العصر للمغرب كويس حتى تغرو الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقبات من ولد إسماعيل اتنين الصبح وأربعة بين العصر والمغرب يبقى ده سبب ما احنا اتفقنا بقى ان اعتق رقبتين من ولد اسماعيل اربع رقعات يبقى اعتق ايه تعتق اعتق تعتق يبقى سبب من اسباب العتق من النار طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم برضو انه من قال سبحان الله مئة مرة عد معايا سبحان الله مئة مرة قبل طلوع الشمس يعني في أذكارك للصباح وقبل غروبها في أذكار الايه؟ المساء كانت أفضل من مئة بدنة المئة بدنة يعني أنت جبت مئة بدنة وجعلتهم في سبيل الله طيب ومن قال الحمد لله مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كانت أفضل من مئة فرس يحمل عليها في سبيل الله ومن قال اللي جاية دي بتاعتنا بقى الله أكبر مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق مئة رقبة بس امسك في دي مية الله أكبر مئة الله أكبر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كأنها أفضل من مئة رقبة تعتق في سبيل الله يبقى سبب عظيم جدا من أسباب الإيه؟ العتق بالنسبة لك الحديث رواه النسائي في الكبرى وحسنه الألباني في صحيح الترغيب في أذكار الصباح والمساء تقول إيه إيه الحاجة يا جماعة اللي تحرمك على النار قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار من قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار إيه رأيك تروح قايل أنت الذكر ده في الصباح والمساء واحنا قايلين لسه ان لحظة العتق مع الفطر يعني لو قلت اخر نص ساعة قبل الفطر دي اوعى تضيعها يا ست البيت يا ربة المنزل جهزي أكلك وحاجتك من بدري وسيبي النص ساعة الأخرانية دي يبقى بس حاجة يصلي وتطلع الحاجة على التسخين ولا كذا إنما ما تضيعيش بقى في دول نص ساعة في لسه مش عارف إيه على النار ولسه إيه ولسه إيه وإنت كمان اللي لسه مش عارف في شغله بيعمل ايه واللي قاعد بيسلي صيامه واللي قاعد مش عارف ايه سيبك بقى من شغل يسلي صيامك ده احنا عايزين نشتغل اخر نص ساعه الأذكار دي قلنا دلوقتي الله أكبر 100 مرة وقلنا دلوقتي ميقول اللهم إني أصبحت أو أمسيت أشهدك وأشهد عملت عرشك إلى آخره في أذكار المساء الحاجات دي تركز عليها قلنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير حاجة كمان حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله قد كبرت سني وضعفت اهو ده لامهاتنا ده النبي قالوا للناس الكبار في السن اللي هم مش قادر يعمل كذا وكذا يبقى يا شباب اخباركم ايه اهلا وسهلا بحضراتكم قد كبرت سني بتقول له انا تعبت وضعفت فمرني بعمل اعمله وانا جالسه عايزه وانا قاعده كده اعمل حاجه مش قادره اعمل الشغل اللي الناس بيعملوه ده قال سبح الله مئة تسبيحه فانها تعدل لك مئة رقبه تعتقينها من ولد اسماعيل لو قلت سبحان الله مئة مرة كأنك أعتقت مئة رقبة في سبيل الله الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب يبقى أنت خدنا الله أكبر مئة مرة دلوقتي سبحان الله بس دي مفتوحة يعني تقولها في أي وقت وانت في أي وقت مش لازم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تمام كده خد كمان دي تعرف لو انت ذا مال عندك فلوس وعايز تعمل سبب من أسباب العتق أقرض حد قرض حسن أقرض حد قرض حسن يعني اديله مبلغ يمشي بيه واحد عريس هيتجوز في العيد اديله قرض حسن ان شاء الله 100 جنيه ان شاء الله ايه مهم يعني تساعده بحاجة على سبيل القرض ليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصحابه الأرنوط قال من منح منحة ورق يعني ادى حد هدية أو منحة من فضة أو منح ورقا أو اداله فعلا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة يعني هذا زقاقا دي معناها واحد تايه فانت اخدته من ايديه قال لك انا مش عارف انا مش من هنا ورحت واخده ووصلته للطريق اللي هو مش عارف يوصله أو سقى لبنا جاب لبن ودلوقتي في زمان رمضان دي جميلة أوي نعمل الفكرة طبعا أكياس رمضان معروف البلح قبل التمر يعني تحطه في كيس تحط لك فيه 3 4 5 7 10 المهم يعني كيس تحط فيه شوية تمر وممكن تروح جايب يعني وال- على ما تستطيعه شوية لبن لبن بتمر عشان من السنة يبقى يفطر عليه ما كانش اي حاجة من اللي تستطيعها مش لازم لبن اللبن كيلو قد كده فخليك بالراحة علينا ماشي ماشي اي حاجة شوية مية حلوين كويس ماشي متلجين بس عشان الراجل يعرف يشرب يبقى كده جنب التمر شغال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال او سقى لبنا كانت له كعدل رقبة او نسمة الاول منح منحة اقرضه قرض حسن يعني ايه قرض حسن اديله القرض واتفق معاه يا عم انا مش هاخدهم منك كمان ست شهور كمان كذا اللي انت مستطيعه يعني وخد بقى الثواب ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في القرض الحسن لك به صدقته يعني كأنك تصدقت به قبل الأداء يعني ايه قبل الأداء يعني أنا متفق معاه على شهر ماشي طول الشهر ده ربنا بيكتب لي في صحيفة أعمالي أنا اديته كام 500 جنيه تصدق ب 500 جنيه النهاردة أنا ما صدقتش بس أنت مديله قرض حسن بعد الأداء يعني الأداء اللي هو الشهر جه بعد الشهر قال لك ممكن بس تديني أسبوعين كمان أو ممكن تصبر عليا كمان شهر له به ضعفيه يكتب لك صدقة قد ايه ألف جنيه كل يوم لو انت مديله 500 حلوة الشغلانة دي حلوة والله اديله انا عارفك هتطلع له 10 جنيه وتظبطها ماشي شغال قرض حسن طيب حاجة كمان عايزك تفتح في اي باب اي باب من ابواب الخير هتكون سبب من اسباب عتقك من النار النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ايما مسلم رمى بسهم في سبيل الله الكلام ده في الجهاد طيب واللي معلهوش يرمي بسهم في أي باب من أبواب الخير في سبيل الله فبلغ مخطئا أو مصيبة فله من الأجر كرقبة حلو قوي أنا هفتح في أي باب بقى احنا عندنا أب- أبواب اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها دي إغاثة ملهوف آه، بر صلة إنك تعمل صدقة لأرملة أو مسكين أو أو أو أو من أبواب الخير ماشي طب انا كنت متصدق بصدقه على واحده غلبانه وقالت لي انها ظروفها وبتاع وبعدين طلع ان انا بضحك عليها فبلغ مخطئا او مصيبه فله كاجر رقبه طيب ناقص حاجتين كمان الاخرانيين دول كلهم حاجات سهله ايه الاذكار دي تحافظ عليها دعوه بقى احنا قلنا دلوقتي يا رب اعتق رقابنا من النار واتكلمنا على كام ذكر كده تقولهم قبل الفطر عايزك بقى في كل فطر برضو وانت بتقول اللهم اعتقني من النار سل الله الفردوس الأعلى ثلاثا وسل الله تعالى أن يجرك من النار ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة الجنة بقى دعوتها مستجابة ولا مش مستجابة يعني إيه رأيك الجنة دعوتها ممكن تطلع مش مستجابة لا الجنة دعوتها مستجابة إحنا اللي دعوتنا خايبة خلينا ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره من النار السلف كانوا يعملوا كده كان سفيان الثوري يستيقظ مرعوب فيقول النار النار ويقول شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات ثم يقوم يتوضأ فيقول على إثر وضوئه اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار مش عايز غيرها يا رب يا رب أنت عالم أنا عايز إيه ها للصائم دعوة مستجابة اختار ما بين الأقواس عروسة حلوة ها تتنغنغ حبتين وتقب على وش الدنيا ها قدامنا فرص اهي اختار استعين بصديق اعمل اي حاجة شغالة اهو والعتق من النار اللهم لا اطلب الا فكاك رقبتي من النار تمام كده واظب على ان تدعو بذلك ليل نهار حتى تكتب عند الله عز وجل من عتقائه من النار تعالوا بقى ندعي ونتضرع الى الله سبحانه وتعالى ونشتري انفسنا نهب انفسنا لله اشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث مرار كان يقول انا كده اطلع بكام ما يسواش ألف جنيه أو ألف جنيه لله كان البعض يتصدق كأبو هريرة يسبح كل يوم ثنتي عشرة ألف تسبيحة يقول لتفك رقبتي من النار فيا رب يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا من النار اللهم أجرنا من النار إلهنا إنا نحب أن نتقرب إليك وأنت تحب أن نتقرب إليك بعتق العبيد ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل اللهم فأعتقنا من النار اللهم إنك أمرتنا أن نتصدق على الفقراء ونحن فقراؤك وأنت أحق بالجود فتصدق علينا إنك يا رب تجزي المحسنين اللهم إنك وصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم منا فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا كثير الخير يا أرحم الراحمين يا دائم المعروف يا ذا المعروف الذي لا ينقطع ولا يحصيه أحد يا منعم يا محسن يا ذا الفضل والجود نسألك مما كتبت على نفسك من الرحمة ومما في خزائن فيضك ومكنون غيبك أن تعتقنا من النار اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من أسر النفوس اللهم أذهب عنا دنس الذنوب يا رب باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد يا رب نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدانس يا رب أمرتنا فعصيناك ونهيتنا فارتكبنا وليس لنا رب سواك ندعوه وليس لنا رب سواك نرجوه فيا رب اعف عنا واغفر لنا وارحمنا ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يعفو عنه سواك ولا يتوب عليه سواك مساكينك ببابك فقراؤك ببابك محبوك ببابك راجوا فضلك ببابك فلا يا رب تطردهم عن جنابك يا رب اغفر لنا أجمعين لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين ورضيت عنا أجمعين وكتبتنا في عبادك الصالحين اللهم ما قدرته من نصيب وحظ لعبادك في رمضان فاجعل لنا منه النصيب الأوفى اللهم اجعل لنا من رمضان هذا شهرا للمغفرة لذنوبنا شهرا للمغفرة لذنوبنا ولأن تعتق رقابنا من النار يا رب اجعل رمضان هذا نقلة في حياتنا يا رب اجعل رمضان هذا نقلة في حياتنا أجمعين ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا ضعفاء فقونا لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك فيا رب أعلم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طيبنا للقائك وأهلنا للوائك وأدخلنا مع عبادك المرحومين وألحقنا بعبادك الصالحين اللهم أعنا على حسن عبادتك وتلاوة كتابك واجعلنا من حزبك المفلحين وأيدنا بجندك المنصورين وارزقنا مرافقة النبي النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا مرافقة خير النبيين اللهم اجعلنا في رفقته صلى الله عليه وسلم ومرافقة الصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا يا رب يا رب إن كان منا المقصر وإن كان منا المفرط وإن كان منا المذنب الشقي فأنت يا رب أنت يا رب سميت نفسك البر تعطي عبادك دون أن يستحقوا وسميت نفسك الكريم الأكرم ونحن نطمع في كرمك يا رب وأنت القائل يا رب أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وظننا بك يا رب أن تغفر لنا في رمضان هذا العام وأن تعتق رقابنا من النار فلا تخيب فيك رجاءنا فلا تخيب فيك رجاءنا فلا تخيب فيك رجاءنا يا رب لا تخيب فيك رجاءنا يا رب لا تخيب فيك رجاءنا اللهم حرمنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك مما تحب اللهم نسألك من خير ما تحب اللهم إنا نسألك من خير ما تحب فاجعل لنا منه النصيب الأوفى سبحانك سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم